بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كلمكم في موضوع ترددت أتكلم فيه وبعدين قلت لأ بدل تاني مرة ربنا يفرجنا على شهداء من جيلنا لازم نثير هذه القضية بشكل قاطع الاستعداد للاستشهاد احنا ما نقدرش نتجاهل ان في شهر واحد شفنا ولادنا بيقدموا حياتهم للمسيح حط قدامنا سؤال يفرض نفسه هو احنا مستعدين ولا لا هو احنا لو كنا مطرحهم كنا هنسد للاخر ولا لا هنفرجكم فيديو دقيقه ونص ما فيهوش حاجه توجع القلب لكن في حاجه تحرك القلب تعالوا بقى اصل ده مش فيلم تسجيلي ولا فيلم خيالي ده حقيقي فطالما حقيقه ما ينفعش نغمض عينينا عنها ولا نتجاهلها اذا كنا دخلنا في زمن نعرض للاستشهاد طبعا الصعيد ياما قدم شهداء وما فيش سنة خلت من الشهداء لكن بالكثافة دي وبالشكل ده وبالتسجيل ده لا واضح ان ربنا له رسالة رسالة لكل العالم ورسالة خاصة بينا احنا لان احنا عايشين ليه في الاخر احنا عاوزين نراجع نفسنا دي اجمل موتة ممكن يموتها الانسان المسيح اجمل شرف ممكن يقدم به هدية لربنا هي حياته وإيمانه في الآخر فتعالوا نعيش مع السؤال ده يا ترى إحنا مستعدين ولا مش مستعدين لأنه مهما قلنا وتكلمنا الموضوع يعني مش عاوز كلام أولا فكرة الموت هو ربح رسالة الموت ربح دي احنا وصلنا لها ولا لسه تعبير ده قاله القديس بولس وعاشه ما قالوش بس لأنه ببساطة قال في فيليبي وكان مستني حكم إعدام حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت تصور بقى لما جسدك يعظم المسيح في حياتك ويعظمه بالأكثر في مماتك فاكرين لما قيل عن شمشون اللي, اللي غلبهم للفلسطينيين في موته أكتر من اللي غلبهم في حياته احنا هنا بمعنى دول شياطين يعني كان لكن هي هي نفس السؤال قد يشهد إنسان بموته أكتر ما يشهد بحياته زي ماري جرجس مثلا الموت ربح لمن عاش للمسيح فقط ده ماشي مع موضوعنا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه بصوا يا أحبائي بغض النظر عن سيرة هؤلاء الأبرار الشهداء كقاعدة آبائية لا يستطيع الإنسان أن يتحمل ثقل الاستشهاد إما كانت حياته أساسا لحساب السم يعني لو واحد عايش حياته لحساب الدنيا صعب جدا ينتصر على نفسه في اللحظة دي لو واحد أساسا ماسك في الدنيا وخايف عليها هيبقى الموت خسارة بالنسبة له لكن اللي عايش حياته ملك ربنا هيقول بملء الفم الموت ربح فيبقى قبل ما افكر في ساعة موتي يجوز اغلبنا مش هنقف في الموقف ده لكن هو السؤال الاهم اللي هيحدد مصيري الابدي هل حياتي للمسيح عشان يبقى موتي ربح ما هو اجابة هل الموت ربح تبدأ هو انت عايش ازاي مش هتموت ازاي الإجابة عن السؤال الأولاني قول لي عايش إزاي أقول لك في الآخر هتموت بأي طريقة بس الموت ربح الموت ربح لمن لم يحب هذه الحياة في تعبير كده قاله القديس بولس عن الشهداء يقول لك لم يحبوا حياتهم ما حبوهاش يعني مش فارقة معاهم مش حاجة غالية ليست نفسي أو حياتي ثمينة عندي لكن اللي حياته غالية عليه قوي مش ممكن يبيعها مش ممكن هيضحي بيها فاللي مش حابب الدنيا ومش ماسك فيها قوي هو ده اللي يقدر يقف الموقف العظيم ده عشان كده قيل في الرؤيا هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت كأن في سؤال بتحب ربنا أكتر ولا نفسك أكتر بتحب دنيتك أكتر ولا أبديتك أكتر السؤال ده هو اللي هيحدد كل حاجة ولما المسيح قال إن أحب أحد قال حتى نفسه أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أولاد حتى نفسه أكثر مني فلا يستحقني ثاني نقطة عاوز أقولها الاستعداد الاستعداد يحتاج الاشتهاء ما ظنش أنا طبعا معرفش الشهداء لكن هتشفع بيهم بقية عمري بس ما ظنش فيهم حد دخل على اللحظة دي إما كانش في لحظة قبلها اشتهى السماء اشتهاء السماء يرشحك للاستشهاد الاستعداد يحتاج اشتهاء يعني عشان الكنيسة تبقى مستعدة للاستشهاد الحقيقة لازم كلنا ندوق ولو لحظات يعني ايه مشتهي اروح السماء الكلمة اللي قالها بولس وطلع اللي جواه الاسرار الجميلة اللي جواه قال انا محصور بين حاجتين ايه الحاجتين اللي زانقينك جواك أول حاجة زنقة عليا قوي ليا اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا وفي حاجة تاني محصراني أن أبقى في الجسد من أجلكم يعني مجرد وجوده بس عشان الخدمة لكن البديل الأحلى يروح السماء أنت وصلت للمعادلة دي وصلت أنك عايش نفسك تروح السماء بس اللي ماسكك في الدنيا تكسب ناس لربنا ما أحلاها العيشة دي ان الواحد يبقى محصور بين دول انت ممكن تقول انا محصور بين مراتي وشغلي انت في عالم تاني او محصور بين مشاكلي مع اخواتي ومشاكلي مع مش عارف ايه اوكي انت لسه بدري لكن اللي عاوز يبقى في درجة هؤلاء الشهداء او بيسأل نفسه امتى يا رب يبقى ايماني زي ايمانهم اسأل نفسك شهوة السماء شغلتك وشهوة الحياة في الأرض فقط من أجل الخدمة وصلت لدي ولا لسه لو لسه صلي وقول يا رب ما تاخدنيش في نصف أيامي جهزني الأول عشان يبقى نصيبي مع الناس دول ربنا يسوع ليلة صليبه كان بيقول سمعتم أني قلت لكم أني ذاهب أني أذهب ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي أي حد أي حد يحب ربنا يحب سيرة السماء أي حد يحب ربنا يحب يروح السماء ما انساش في بكالوريوس طب فجأة واحد من أصحابنا زمايلنا راح السماء فكانت صدمة بالنسبة لنا صعبة جدا وساعتها كنا مرتبطين بابونا بشويسة في استراليا دلوقتي ربنا يديله العمر فجرين عليه ثلاثة أربعة خدام كده قلنا له فلان راح السماء اول reaction عمله ابونا بيشوي معلق في ذهني من 30 سنه الكلام ده سنه 85 خبط على صدره وقال كلمه واحده يا بخته فكانت بالنسبه لنا مش ده ال reaction خالص اللي متعودين عليه ده شاب وكان بكالوريوس طب يعني اي reaction تاني متوقع بس ال reaction الروحي ده فوقنا يا بخته ما هو ده اللي قاله الإنجيل طوبى طوبى للذين يموتون في الرب منذ الآن يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم طوبى لمن اخترت وقبلت ليسكن في ديارك احنا بنقول كلام بس وقت الجد نقول يا خسارة نقول يا مصيبة لأن احنا بننفصل تماما عن فكر الكتاب في الواقع لكن الناس الروحيين ده العادي بتاعهم فهنا بيقول تفرحوا بالموضوع تفرحوا لو واحد فينا مستعد يروح السماء بخته القديس بطرس قالها بطريقة تانية قال منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب اللي يحب ربنا قوي يبقى بيستعجلوا بيستعجلوا امتى نتقابل بقى يا رب امتى يبقى وشي في وشك امتى اشوفك بعينيا امتى الجسد اللي معطلني ده ينام بقى امتى انطلق في حرية مجد اولادك امتى مفيش خطايا مفيش حزن رديء مفيش قلق مفيش مشاكل امتى العيشة دي هو ده شهوة السماء اللي المفروض في قلب كل مسيحي احنا مش بننكد عليكم ولا بنتكلم عن موت احنا بنقول ده الطبيعي بتاع اي مسيحي المسيحي الطبيعي قلبه في السماء ما تكنزوش على الارض اكنزوا في السماء كمان فكرة الاشتهاء دي لما يقولها بولس ليس لنا ها هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة نطلب العتيدة دايما في حالة طلب طلب المسكن السماوي مش الأرض ثلاثة الاستعداد يحتاج للإيمان الاستعداد لا يحتاج للمعرفة كلكم عارفين ان الأحباش وجماعة الطيبين بتوعنا ما ظنيش ان هم عندهم معرفة كتير لكن بالتأكيد عندهم إيمان قوي ما كانوش يكملوا للحظة دي وده يأكد لنا ان الإيمان مش بالضرورة معرفة مش الكتب هي اللي هتعمل شهداء الكتب ما بتطلعش شهداء ولا الكليات ولا الفلوس ولا الذكاء البشري اللي بيطلع شهداء إيمان من أول أبانوب النهيسي إيمان أطفال لإيمان بطاركة الاستشهاد ده ما يحتاجش غير إيمان الرسل بتوعنا كلهم استشهدوا ويوحنا اشتهى الاستشهاد وربنا قال له معلش ليك رسالة تاني خليك قاعد شوية الإيمان بالملكوت يعني إيه؟ كلنا نؤمن ان في ملكوت السماء بس درجة ايماننا مش واحدة لان لو ايماننا بالملكوت صلد قوي جدا واضح جدا ان السماء مستنيانا بجد متأكدين من وجودها وجمالها يبقى محبب علينا نروح بس احنا ايماننا ضعيف لاننا مش عاوزين نروح يبقى واضح ان الدنيا شكلها احلى في نظرنا بكل الغلب والقرف بتاعها يبقى احنا مش الإيمان لسه مش مستوي الإيمان بصفات الله مش كامل لو عندي إيمان أن ربنا ده حلو قوي وطيب قوي وأبويا قوي ومحوش لي مكان كبير قوي وكل صفاته دي اللي قعدت أتأمل فيها وأفكر فيها وأوعظ بيها وأصلي بيها حقيقية لو الإيمان ده قوي خلاص أنا م- النهاردة قبل بكرة بس احنا الإيمان بصفات الله برضه مش مستوي كفاية إيمان بتعاليم المسيح المسيح اتكلم عن الحب والتسليم لو أنا مسلم يبقى أنا مش قلقان خالص يعملوا فيا إيه مش قلقان لم يكن لك علي سلطان البتة أنا بستغرب قوي يجوز قلتها في عظات كتير في النص اللي بيقول ما تخافوش من اللي بيقتلوا أجسادكم بيقول شعرة من رؤوسكم لا تسقط كنت دايما بس بقولها بيني وبين ربنا عشان ما حدش يعذر اقول له يا رب هيقطعوا رقبتهم هتفرق ايه الشعره تسقط ولا مش هتسقط ايه اللي انت بتقوله ده شعره من رؤوسكم لا تسقط الا باذني وانت بتوعدهم الرقبه هتتشال لا يا رب خد نص الشعر مفيش مانع بس سيب لنا الرقبه يعني انا ما بقصدش غير انه شعرايا ما تنزلش غير باذن طب بالكوا بقى بالعمر ده مليون إذن وانتوا فاكرين الحاجات دي صدفة ولا وقعوا في ايديهم صدفة ولا دول بالذات اللي ماتوا غيرهم هرب دي محسوبة مليون حسبة ومعروف مين اللي هيقف الوقفة دي واللي غيرهم ما وصلهاش ما كانش قدها لأن ربنا هو ضابط الكل فكل حاجة بإذنه دول أغلى عياله مش مش يا عيني يا عيني ده إيه لا لا يا بختهم طبعا فهنا لو أنا مؤمن بأنه ضابط الكل وأنه مش هيسيبني في موقف أنا مش قده وأنه السكينة اللي مرفوعة عليا في إيد ورا منها هي إيده هو أنا مش خايف يعني إيه هو اللي سمح بكده بدل سمح بكده يبقى بيجهزني للسماء يبقى بيديني أحلى هدية ضمن الهدايا اللي خدتها طول عمري بيكملها بالهدية دي لأنه ربنا ما فيش حاجة بيديها وحش بس يا ترى الإيمان كده عندي الإيمان ده ولا ده كلام صعب وكلام بعيد الاستعداد يحتاج إلى إيمان أنه إيماننا مصدر القوة فعلا الرسالة دي يا جماعة صدقوني كفايانا وعظ بعد الفيلمين دول لأن دول أجمل عظة في القرن الواحد وعشرين ابتدينا بيها القرن كده مش في سنة 2015 دي عظة القرن ليه؟ هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا السكينة مش في إيديهم والرشاش مش في إيديهم والجسم أضعف من جسم اللي حواليهم بس هم اللي غلبوا طبعا هم اللي غلبوا طبعا غلبوا ب- بقوة لأنه مش خايفين لأن كملوا الشطل لأن لم يتراجعوا لم ي- يشهدوا إلا لإلههم الشهادة الحسنة يا بخته يبقى كل المناظر البشعة دي وكل السكاكين وكل الرشاشات فشلت قدام القلوب دي لأن كان غرضها إن هم يرجعوا عن إيمانهم فاللحظة دي تمثل قمة الفشل لكل قوى الحياة الدنيا وكل قوة الشيطان لأنه لما قدموا عمرهم طلعوا هم اللي طبعا اللي كسبوا لأنهم ما خضعوش ما غيروش إيمانهم الاستعداد يحتاج للترك لو انت مش عارف تسيب حقك انت ما تنفعش شهيد ولو انت مش عارف تسيب كرامتك ما تنفعش شهيد يا حبيبي ما تفكرش خالص في الموقف ده انت لسه بدري عليك الشهيد اولا الدنيا كلها صغيرة قدامه بفلوسها بمراكزها بكرامتها تحت رجليه عشان لما يقدر يبيع العمر يبيعه لأن العمر أغلى من أي فلوس ومن أي كرامة فإذا كانت لسه الفلوس والكرامة واقفة في زورك ما تفكرش في الموقف ده اشكر ربنا انك ما تحطتش فيه ما كنتش هتفلح ما كنتش لا كنت هتنكر ما تفتكرش نفسك بطل لأنك لسه بتزعل على القرش زيادة ومش مستحمل واحد يدوس لك على طرف امال هتسيب العمر ازاي إذا ما كنتش قادر تسيب شوية كرامة لا تكنزوا كنوزا على الأرض كنزوا في السماء كنز السماوي هو اللي يحميك ربنا يسوع قال لتلاميذه قبل الاستشهاد بسنين طويلة قال لهم مفهوم الترك قال لهم محدش ساب حاجة إلا وبياخد ليس أحد ترك بيتا إخوة أخوات أب أم امرأة أولاد حقول لأجلي لأجلي يعني اضطهاد ولأجل الإنجيل يعني الوصية خلي بالكم المعنى ده قد تترك من أجل اسم المسيح لأنك مسيحي بتتظلم في الدنيا لكن قد تترك من أجل الوصية لأجل الإنجيل عارفين يعني إيه يعني أخوك ضحك عليك فسكت وما رضيتش تطلب حقك من أجل خاطر الوصية من أراد أن يأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا ده ترك مش سهل بس هو ده اللي بينفع يوصل لدرجة الاستشهاد في الآخر إلا ويأخذ مئة ضعف الآن من دلوقتي هتشوف بركتها في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول مع اضطهادات لأن دي مكافأة طبعا يعني بتترقى بتترقى من درجة الترك لدرجة الاضطهاد وبعدين في الظهر الآتي الحياة الأبدية نقول الاستعداد كمان يحتاج للحكمة الاستعداد يحتاج ان جواك شهوة السماء الاستعداد يحتاج إيمان قوي استعداد يحتاج ترك استعداد يحتاج حكمة بس مش حكمة هذا الدهر حكمة الدهر دي هي حكمة المصالح والفلوس لكن الحكمة اللي يحتاجها الشهيد لما يقول ربنا يسوع له المجد قد كلمتكم بهذا لكي لا تعصروا سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة وقد أتت تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله فربنا يسوع نشكره قوي ان هو قال لنا هيحصل بالظبط اللي بيحصل يعني ما اتقتلوش بتهمة سرقة مثلا لا لا لا هم اتهموا عشان خدمة فالله وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني تعال أقول لك بقى شوية حكمة كده تسندك في لحظة زي كده أكيد كل واحد من الشباب الحلو ده فكر في لحظة ما أنا كده كده هموت sooner or later هموت بعد مئة سنة مين فيكم هيبقى قاعد طب مش تطلع من الدنيا رافع راسك مش تطلع من الدنيا عملت رسالتك ولا تموت وتبقى تراب وراسك في التراب بدل الحكاية كده كده موت هذه الحكمة الحكمة اللي يفكرها صح بدل نهايتها كده أنا ليه يعني ما النهاردة قبل بكرة على الأقل الفرصة دي يمكن ما تجيش تاني يحكوا عن القديس موسى الأسود جم البربر يهجموا فالرهبان متعودين يهربوا قال لهم لا بلاش أنا أهرب يا أبونا عادي يعني سيبونا نستشهد واشتهى السماء ودخل للاستشهاد برجليه كان عنده فرصة يهرب الناس دول ما كانوش مجانين الناس دول فاهمين ما كده كده هموت خلينا اموت بقى ايه موتة شيك شوية وكان ممكن بصوا حكمة تاني كان ممكن اكون مت قبل كده فيكو واحد يقدر يقول ما عدتش عليا في عمري لحظة كان ممكن اموت ده كتير يمكن جات لك سخونة كنت هتروح فيها حصلت حادثة لو فرقت نص ثانية كنت مت مش عارف ايه مفيش واحد ما عندوش سيناريو زي كده يعني كان ممكن تبقى خلصت من بدري طب ما خلاص يعني ايه يبقى انت واخدها سلف يعني الحكاية كأنك مت يا اخي امبارح فانت يا مت امبارح يا مت بكرة فلما تمت دلوقتي مش فارقة بقى وبعدين لما تيجي فكرة العذاب من أصعب لحظات الشهيد قبل استشهاده الخوف من العذاب طبعا كتير من الناس ما عندهاش مشكلة في الموت مرة شاب لطيف قال لي ايه ممكن اختار الطريقة اللي استشهد بيها قلت له ليه يا حبيبي قال لي انا فكرة فكرة رصاصة دي عجباني انما بقى صليب بقى ورعب ده لا ايوه الناس ممكن ما تخافش من الموت بقدر ما تخاف من العذاب بس قول لي معلش اولا كلنا اتألمنا بدرجة في حياتنا لو اتألمت ساعة وبعدها ملايين من السنين سعادة أبدية طولة أسرة الساعة هتخلص هتخلص بدال الوقت بيخلص بيعدي الثلاث ساعات بتوع الصليب مهما كانت قسوتهم احنا عايشين على حسهم ملايين من السنين في فرح القيامة وبالتالي انت بتشترك مع المسيح في عذابه بأي درجة يا بختك وهيخلص هيعدي الاستعداد يحتاج للتلمذة عشان كده احنا كنيستنا مطلعة شهداء كتير ليه؟ أصل احنا في تربيتنا الأرثوذكسية بنربي شهداء لأن احنا مرصعين كنايسنا شهداء فيطلع الطفل من صغره حابب ماري جرجس ماري جرجس بالنسبة له بطل ماري مينا أبو سفين أبو صخيرون إيه ده؟ ما أنا حطيت قدام عيالي من أول لحظة بطولة تروح حتة تانية تلاقي محطوط قدامه ممثل رياضي سياسي هي دي البطولات لا يا عم مش عاوزينها دي احنا زرعنا واتزرع فينا بطولات من صغرنا في كل تمجيد وفي كل زفة وفي كل مولد وفي كل أيقونة وفي كل قداس الشهداء جزء من تركيبتنا وبالتالي تربى فينا هذا الحلم يا ممكن اترقى ابقى كده انما الكنيسه الثانيه ما بتربيش عيالها كده فاحنا برضو في كنيسه عريقه ام الشهداء بجد مزروع فينا الحكايه فيها تلمذه طبعا دي تلمذه بدات بالمسيح لان المسيح اول شهيد في المسيحيه تجاوزا اقول كده هو مات والرسل شهداء السبعين رسول اغلبهم واستفانوس ويوحنا المعمدان وكل اللي تحبه فانت يعني العيلة كلها والحمد لله رافعين راسهم فانت ايه خليك تصرف العيلة فالموضوع بالنسبة لك هي ماشية في دمك انت تلميذ شاطر لانك باصص للبطولات دي جزء من تركيب ثلاث ارباع سنكسار السنة شهد تقريبا يبقى الإعجاب نفسه بالشهداء ده مزروع فينا التلمذة دي لما بنقول على فكرة بنقول كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل هذا المرد اللي بنقوله في القداس مرتبط بالسماء والاستشهاد لأن قبلها على طول بنقول أولئك رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم نقوم نرد يقول كما كان وهكذا يكون يعني يلا الدور علينا هي معناها كده طبعا في ناس هتبطل تقولها بعد كده لكن هي معناها كده يلا بقى الدور علينا جا دورنا خلاص انت خدتهم ووصلوا عندك دلوقتي احنا الدور علينا شوف هتوصلنا ازاي لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بان احنا متحصرين بشهداء عهد قديم وعهد جديد وقديسين في كل العصور وقصص بلا عدد محصرنا سحابة شهداء النتيجة ايه لنطرح كل ثقل لا قلق ولا خوف ولا حزن والخطية المحيطة بنا بسهولة والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا يبقى احنا قدامنا جهاد عشان نكمل السيرة الاستعداد يحتاج للتوبة المستمر عشان تستعد للقاء العريس استعد انك تدي عمرك لازم تعيش حياة توبة كل خطية تعطل لحظة الاستشهاد لكن كل توبة تجعلك مستعد للموت التائب واحد بيقول ما عنديش مانع ياخدني دلوقتي بس ياخدني على السماء في كل لحظة بيقول كده ارحمني وسامحني وخدني عندك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يبقى التوبة هي هي المقدمة للاستشهاد وأكيد في شباب منهم كتير كانت طلبته الأخيرة سامحني يا رب أو اقبلني يا رب أو اذكرني يا رب وعلى فكرة احنا في منهجنا كتير لما كنت أصلي شماس أو شعب زمان مع الناس الكبار الأجيال القديمة يعني كان في لحظة حاجة اسمها الاعتراف الأخير لما الكاهن يقول أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير دي أساسا بتتقال للشهداء أصلا كنت أسمع الراجل العجوز اللي موطي جنبي أيا كان نوعه يعني ظهر في تقليد قديم لما ابونا يكون بيقول صلوات سرية كتير من الشعب يقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كأنهم بيعملوا بروفا للحظة اللحظة الأخيرة من العمر في الوقت اللي إيه قبل قبل ما نتناول على طول اذكرني يا رب دي معناها إيه جاهز يا رب جاهز بس عاوز آخر كلمة في لساني قبل ما أمسي يا رب أنا تبعك طب يا بختهم يبقى الكنيسة مربيانا صح مبرمجانا صح توب يا ابني السما مستنياك تفرقش بقى عملت ايه في عيشتك قبل كده خلاص كله هيتشال طبعا التوبة هي ذبح المشيئة أنا ذبحت نفسي قبل ما حد يذبحني أنا موتت نفسي قبل ما حد يموتني أنا قتلت مشيئتي قبل ما حد يقتلني فخلاص مش خايف فاللي تعود يذبح إرادته حين يذبح مش هيتعب لأنه هو كشاة سيق إلى الذبح من بدري ذبح الشهوات والراحة والرفاهية الاستعداد يحتاج للحب في الأول وفي الآخر هي قصة حب عندنا طقس جميل قوي مأخوذ من روح الكتاب المقدس على المذبح من فوق جسد ودم العريس وتحت المذبح جسد ودم العروس رأيت نفوس الذين قتلوا من أجل تحت المذبح وكان زمان يعملوا المذابح فوق عظم الشهداء فيبقى المنظر السماوي ممتع جدا العريس مذبوح فوق والعروسة مذبوحة تحت يبقى المسيح مات عشانهم وهم ماتوا عشانه أعلى رومانسية في الدنيا بيحبنا لدرجة مات عشاننا وإحنا بنموت فيه فبنحبه ونموت عشانه هي السماء للناس دي فالقصة قصة حب العريس دفع ثمن عروسته بدمه فالعروسة بتبادله الحب وتقول له احنا نفسنا نرد الحب ده ونموت احنا كمان عشانك اه كل القديسين في آخر حياتهم بالذات تحسوا ان الموضوع بالنسبة لهم مفرح يعني كلهم بدون استثناء مثلا الثلاثة المشهورين اللي كتبوا بطرس وبولس ويوحنا كلهم عبروا في آخر كتاباتهم عن شؤل السم بولس قالها ازاي كلكم عارفينها أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر طب الآن منزعج زعلان لا لا لا لا جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان ساعات أتخيل الكلمة اللي جاية دي وأخيرا زهقت من الدنيا أخيرا دي بيقولها وهو فرحان جدا مش بيقولها وهو خايف أخيرا جت اللحظة اللي عشت عشانها طيب بطرس نفس الجو يقول عالما أن خلع مسكني قريب أيوة دي مفرحاك ده أنت بتكتب الرسالة تودع عيالك وأنت مبسوط أصل ربنا جه وشوشني وقال لي هانت فقعد بقى مفنجل ومبسوط جدا لأن ربنا أخيرا قال له هنخلع المسكن قريب طب يوحنا في آخر الرؤية يقول نعم المسيح بيقول أنا جاي بسرعة وأنا طول النهار أقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع يبقى واضح أن كل حبايب المسيح على شهوة لقاء طول الوقت فالقصة قصة حب أحبائي إحنا في زمن شفنا شهداء بعنينا فبختنا ما بقيناش بنحكي تاريخ ودول ولادنا ودول شباب ودول مثل جميل لينا وأصبح العالم بيكرهنا علانية حلو يبقى كل الإنجيل بقى عملي جدا هيفضل السؤال المهم يا ترى أنا جاهز أنا مستعد أنا بزعل على إيه وبفرح بإيه أنا بجري على إيه وبخاف على إيه كل الأسئلة دي ممكن يتغير طعمها لمجرد أن أنا أفتكر حبايبنا الشهداء لإلهنا كل مجد وكرامة أبداً